لنا إرسالا فليحفظ كل أنجالا جالسهم ناقشهم واسمع من كل ورق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحلقة اليوم بعنوان علاج الطفل العنيف الحقيقة المشكلة طبعا بتجيني يوميا تقريبا يا دكتور ابني عنيف خاصة لما بيبقى من اثنين الى ما قبل سبعة في مرحلة الطفولة المبكرة بيبقى طبعا زي ما بنقول دايما العصر الذهبي للنمو الحركي بتبقى حركته كتيرة جدا والعصر الذهبي للنمو الانفعالي بيبقى اكثر انفعالية بيبقى اكثر عصبية بيبقى اكثر حركة بيبقى اكثر عدوانا بيبقى اكثر غيرة خاصة لو ليه آه، يعني طفل آه، آه، اخ صغير لسه مولود فبيبقى الحقيقة ان الطفل آه، عنيف طبعا بمجرد وجود طفل عنيف في البيت بيخلي البيت وكأنه ساحة حرب يعني الحرب يعني بتبدأ مع استيقاظه وبتخمد مع نومه مجرد ما بيصحى بيبقى فيه مشكلة جوه البيت ربما الطفل العنيف ده احيانا بيسبب بتسبب في مشكلة بين الزوجين اساسا بتسبب في مشكلة لاخواته آه كله بيبدأ يتهم بعض يعني الزوج بيتهم الزوجة والزوجة بتتهم الزوج انه آه انت السبب انت السبب في ان الطفل آه عنيف علشان كده النهاردة عايزين يا جماعة نعرف ازاي نعالج الطفل العنيف مش العنيد العنيد ده في حلقة تانية ارجعوا لها على صفحة قناة الرحمة او على صفحتي على الفيسبوك باسم الدكتور صالح عبد الكريم لكن النهاردة اتكلم عن العنف عند الاطفال عن العلاج طبعا الحقيقة انه علاج الطفل العنيف ب- آه، آه، بتتعدد العلاجات طبقا للاسباب انت عارف اذا عرف السبب بطل العلاج بمعنى انه انت يعني ايه المشكله لازم تبقى الاول لازم تبقى عارف ايه المشكله انت المفروض في في- يعني في تعديل السلوك بنعرف المشكله تعريف اجرائي بمعنى انه مش عنيف لا ده بيكسر الاشياء لا ده بيكسر الاقلام لا ده طفل عنده عنف لفظي بيشتم آه، بيقول الفاظ بيسب كذا كذا كذا او عنده عنف آه، بدني آه، بيضرب بيركل آه، ب- برجله بقدمه بايده ب- بيكسر اقلامه بيضرب اخواته بيضرب زمايله في الفصل بيكسر الازاز بيكسر الاطباق آه، آه، آه، الى اي درجة وصلت درجة ال- العنف لدى الطفل هل درجة مقبولة او درجة غير مقبولة بقى في بعض الاطفال عندهم شقاوة كده بس شقاوة لذيذة مقبولة يعني واذا كان في درجة عنف مضاد وفقا لعنف الاب عليه وده وقتي فده برضه يعني ايه اي عرض ما استمرش فنعتبر ان المسألة خلاص يعني كان تنفيذ انفعالي عن مشكلة او موقف ما وعدى زي ما حضراتكم برضو ككبار بتمروا بنفس الموقف لكن لما يبقى العنف سمة غالبا بيبقى سمة من يعني مستمرة مع ال- ظاهرة مستمرة وبيبقى سمة أصيلة جوه الطفل لا هنا بيبقى فيه مشكلة طيب ممكن المشكلة تبقى جاية منين خلينا الأول نقول ممكن المشكلة تبقى جاية من آه، مشكلة عضوية عنده يعني اضطراب عضوي في المخ اه ممكن يكون من خبطات مثلا تعرض ليها ممكن من آه، يعني ايه التهاب آه، حمى شوكية التهاب سحائي ممكن يكون آه، من تلف في بعض خلايا ال- في خلايا المخ مثلا آه، دي اسباب آه، عضويه ممكن زياده افراز الغده الدرقيه كل دي اسباب الحقيقه ممكن تخلي الطفل آه، عنيف ممكن يكون في كهرباء زايده تؤدي الى فرط حركه تؤدي الى آه، عنف برضه علشان كده لما يكون في عنف زايد عند الطفل اه اول حاجه محتاجين نعرف السبب هل آه، آه، يعني ممكن نعمل اشعه مقطعيه ممكن نعمل MRI رنين مغناطيسي ممكن نعمل EEG رسم آه، مخ ممكن آه، يعني كل الحاجات دي علشان نعرف بس هل عنده مشكله آه، عضويه ولا ما عندوش مشكله عضويه ادت الى يعني انه يبقى عنيف وانه يبقى عدواني طيب ايه تاني اللي ممكن في الاول علشان نعرف بس آه، آه، نعالج ازاي لازم نعرف السبب اصل انت ممكن اقول لك بالحب والحوار وعندي مشكله عضويه لا ما كده انت شغال software في hardware في حاجه صعبه في حاجه غصب عن الطفل نفسه يعني الطفل فيه مشكله آه، زي واحد رجله مكسوره وانت بتقول له مد انت بتفتكره كسل فانت هتقول له خليك نشيط تحكي له قصه عن النشاط وعن ال- الهمه وكذا لكن هي المشكله رجله مكسوره فاه لازم تعرف المشكله علشان بس ما تجيش على الطفل ما تبقاش انت والتعب عليه يعني طيب ايه اللي ممكن يخلي ابنك عنيف برضه حضرتك اه مش دايما بقول لك كل من انت اقل لك من ابنك آه قل ما هو اسلوبك اتوقع من سيكون ابنك مش الاطفال مرات المجتمع مش المفترض انه الطفل احيانا يبقى رد فعل لحضرتك للبيت للاسره طيب ممكن تكون حضرتك بتضربه ح- يعني العنف شربوا من حضرتك يعني حضرتك اللي علمته اول درس في العنف واحنا للاسف يعني من غير ما ناخد بالنا يعني اول درس في العنف ما اعرفش في ناس ما زالت للاسف الحاجات البدع القديمه دي فالدق الهون على راس المولود وبتاع وطبل في الاذن رقيقه وعايز يهرب من البيت فده عنف عنف عنف على الطفل يعني بعد كده المفترض ان انا مجرد ما بيتعلم الكلام اشتم عمك اشتم خالتك اشتم ما اعرفش مين يلا يا حبيبي اه اه اه اضرب ماما عشان اطمن عليك تبقى راجل وتعالى نلعب مع بعض نضرب بعض بقى كاراتيه وبتاع وتسمح للطفل انه يضربك جسد الاب والام خط احمر ما ينفعش الطفل يقربه لا بهزار ولا بجد لان العقل اللاواعي ما بيفرقش بين الهزار والجد فبالتالي هو اتعود على ضربك فبالتالي ممكن يضربك قدام الناس ويحرجك الله ده مش هيفرق مش هيفرق خاصه الطفل ما قبل سن اربعه مش هيفرق ما بين في ناس وما فيش ناس مش هيفرق ما بين ان ده هزار وده جد هو هيلعب معاك في اي لحظه من اللحظات هيبدا هو هتبدا انت دايما تبدا لكن ممكن يبدا هو ويبدا على غفله ويبدا في وجود ناس ويحرجك جدا فبلاش انه نلعب مع الاطفال اللعب العنيف حتى ده برضو آه غلط يعني فبالتالي احنا احيانا يعني نغرس اول درس في العنف اللفظي عند الاولاد اشتم كذا ونبقى مبسوطين ونضحك ده يزود ويدعم طبعا السلوك الغلط يعني او ان احنا يعني نكون احنا اللي بنضربه ضرب مبرح فبالتالي يعني بالجنزير وبالحرق وبالمعلقه وتتلسع واحيانا يتجنزر ويتربط في السرير ويتمسح به الارض ويتعلق زي المروحه كل الكلام ده بيجي لي وكل الكلام ده انا بسمعه من الاطفال نفسهم لانه الاباء ربما يستحوا ان انا يعني عشان ما يحسش بالذنب ان انا السبب في ان انا وصلته لكده يعني تمام لكن الطفل بيقعد معايا وزي ما بقول دايما اطفالنا اذكى مما نتصور الاطفال جواهم ترمومتر دقيق لقياس درجه حراره الحب الاطفال عندهم جهاز كشف كذب للمشاعر والقاريين البيئه قاريين حضرتك حضرتك عنيف فبالتالي تعاملك معهم عنيف فبالتالي انت اكسبت العنف بالتالي هو سلوك مكتسب ما هوش فطري ما هوش لون عينين او لون شعر او لون بشره او مشاء لا ده سلوك مكتسب حضرتك اللي اكتسبته وده يدينا بشره جميله انه طالما سلوك مكتسب اذا يمكن نتخلص منه يعني لان سلوك الطفل قابل للتعديل وقابل للتغيير ودي من البشريات ومن قوانين تعديل السلوك برضه يبقى اذا اول حاجه هشوف السبب عضوي ولا هشوف السبب تربوي ربما تعامل حضرتك هو اللي وصله للعنف ربما الضرب اللي موجود ليه على طول من والده او من والدته هو اللي وصله لحاله العنف اللي موجوده احيانا عكس القسوه الزايده التبديل الزياده لما الطفل يتلبى له كل رغباته لما الطفل عايز لبن العصفور الساعه 3 بالليل ننفذ له يحس ان كل الدنيا ملكه فيبقى طفل ما عندوش قدره لتحمل الاحباط ما اتعلمش الصبر في اي حاجه تعترض ويزحها يبقى عنيف يضرب اخواته يضرب اي حد بهذا الشكل لدرجه انه من التدليل الزايد عدم عقابه على اي سلوك غلط بمعنى انه ممكن يشتم حد وتيجي مثلا يشتم او يضرب ولد سواء اخوه او حد تاني فتيجي الست تشتكي للام تقول لها معلش اصل اطفاله بيلعبوا بتاع لا لازم تاخدي موقف لان هو طالما تم التسامح معاه هيفضل على طول لا لازم يحرم من خروجه يحرم من تلفزيون لمده يوم يحرم من كمبيوتر لمده يوم يحرم من حاجه هو بيحبها لعبه معينه يعني يضرب على ايده ضربه خفيفه المهم انه لازم يبقى في تكلفه الاستجابه لازم يكون في حاجه عملها لازم المفترض انه يدفع ثمنها لازم يبقى فاهم كويس جدا ايه اللي بيحصل لانه عمل سلوك غلط ضرب ولد فبالتالي لا ما ينفعش بهذا الشكل طيب ممكن يكون حضرتك مثلا بتفرق بينه وبين اخواته فهو حاسس انه حاسس بغيره حاسس بحقد ناحيه اخوه بيحسد اخوه اللي بينال حب والده ووالدته لايا كان اسباب اخوه بقى يعني او وسيم عنه او اذكى منه او مطيع عنه هو ربما يكون عنده مشكله مخلياه مش قادر يكون كده شكله ما هوش اللي خلق نفسه ذكائه دي ده رزق ما هوش قدراته ومهاراته حضرتك اللي ما اكتشفتهاش عنفه ربما يكون غصب عنه ربما حضرتك اللي تكون سببت فيه بشكل او باخر يعني المهم انه لما بيكون في تفرقه بين الاولاد طبعا الطفل اللي هو يعني يعني في تحيز ضده بيبقى عنيف ضد الاخر وكانه بياخد حقه بهذا الشكل هو مش قادر يقول لك انت حاجه يا اب ويا ام فبالتالي بيضرب اخوه لما يكون الطفل حاسس بنبذ وقهر وبعد وبالتالي هو بيشعر انه غير متقبل وغير مقدر فبالتالي ممكن يضرب نفسه وممكن يعني يخبط دماغه في الحيطه والى اخره لان انا وكانه بيعاقب نفسه انا سيء انا وحش انا غبي انا ما بفهمش من الكلمات السلبيه اللي حضرتك بتقولها العنف اللفظي اللي عليه برضه وبالتالي هنا ممكن ننقل العدوان اللي حضرتك يعني عارف انت فكره ان المدير يزعق للاب والاب يروح يزعق للام والام تزعق للولد الكبير والولد الكبير يزعق للولد الصغير والولد الصغير يزعق للقطه او يضرب يضرب يضرب نقل العدوان بهذا الشكل وهينقل العدوان من جوه البيت لبره البيت وهيعمم العدوان لو هو ضحكنا لما اعتدى على حد او ما عاقبناهوش او اصبح ده سمتنا جوه ال- البيت يبقى اذا لو الطفل حاسس بعدم تقبل وعدم تقدير وعدم حب فدايما بنقول اغرس حبا تجني ودا وطاعه اج- اغرس عدوانا وعنفا وعدوانا هتجني ايه عنف عدوان مضاد يعني ال- العدوان لا يولد الا العدوان والعنف لا يولد عنفا ده آه، معروف طيب لما يكون الاسره نفسها لما يكون في خلافات زوجيه لما يكون البيت عباره عن ساحه حرب تخيل طفل نشأ في ساحه حرب بهذا الشكل فتعلم العدوان لما بيشوف والده بيضرب والدته او والدته بتضرب والده لما يشوف ان والده بيشتم والدته او والدته بتشتم والده لما يشوف انه ده الصراع وان ده المعترك وان دي البيئه اللي هو نشأ فيها وعايش فيها ولذلك احيانا احيانا من كل 100 حاله ممكن اسمح لحالتين بالطلاق 98 بنعالج ما بنفترش بنعالج لما يكون الاستمرار في الزواج أسوأ على الأطفال من الانفصال لأن الاستمرار هيكون أسوأ أحيانا تمام هو بيشوف معركة يومية بيشوف انه بيضرب والده ويضرب والدته بهذا ال- الشكل فبالتالي بيبقى هنا في آه، مشكلة يعني طيب لما خلاص ده كده يعني ايه امساك بغير معروف احيانا يبقى فيه تسريح بغير احسان يعني لما يكون في طلاق برضه بغير احسان وخاصة المشهد العسكري والبوليس ومحكمة وقضية ومش عارف كل ده بيولد عدوان وكل واحد بيشحن التاني وكل واحد مستخدم التاني درع واقي آه، للدفاع عن نفسه وبيستخدموا الاطفال الحقيقه بشكل رهيب جدا واحنا قلنا قبل كده ان اي طلقه عدوانيه بتطلع من يعني آه، آه، يعني فم الاب الى راس الام تقع في راس الطفل قبل ان تقع الى راس الام وهكذا العكس بالعكس واحيانا نفضل نسوق في صورة الأب نسوق في صورة الأم عند الطفل واحنا قلنا الإنسان يبنى على عمودين أب وأم فبالتالي لما تقعد كل واحد يكسر في التاني يبقى أنت بتكسر في ابنك يبقى أنت بتكسر في ابنك طيب عرفنا انه ممكن يكون السبب عضوي وانه ممكن يكون السبب تربوي وممكن يكون السبب آه، نفسي بمعنى ان الطفل آه، حاسس بنقص نقص علشان شكله مش قد اخواته او البنت شعرها مش زي شعر اخواتها او انها مش جميله زي اخواتها او صحباتها آه، نقص انه جسمه صغير شويه نقص انه آه، اقل في القدره العقليه نقص في انه آه، اقل في المستوى التحصيل وحضرتك طبعا للاسف بتعامل الاطفال آه، يعني بتقدرهم على حسب درجاتهم وقلنا الدرجات دي رزق تمام وفي فروق فرديه بين الاولاد فطبعا احساس الولد بالنقص والعجز كله ذراعات جبار فبالتالي يبقى عدواني علشان وكانه بيعوض النقص اللي موجود عنده فبيعتدي على الاخرين لما يكون طفل حاسس بانه آه، عنده نقص في القدرات العقليه او نقص في المستوى التحصيل بين زمايله هيبقى هم المخ وهو العضلات يبقى هو هيضربهم لما الطفل يحس بالحرمان سواء المادي آه، او المعنوي الحرمان المادي حسسه انه اقلهم فبالتالي ممكن يعتدي عليهم ياخد منهم الحاجات حسدا عند نفسي يعني وممكن يكون حرمان عاطفي فبالتالي الطفل ما اتغرسش جوه حب فبالتالي هيطلع حب هي نفس جواها مسارين نفس الانسانيه يعني يعني او خطين لل- لل- للطاقه طاقه الحب وطاقه العدوان فاما ان احنا ننمي طاقه العدوان عند الطفل فيطلع عدواني وعنيف اما ان احنا ننمي طاقه الحب عند الطفل فيطلع يعني آه، طيب ومتسامح وعطوف وخلوق ومبدع والى اخره يعني هما الطاقه بتاعت الانسان هي واحده محايد يولد الطفل بشكل محايد واحنا احنا الاب والام بنؤثر في الطفل وبنحول طاقته اما لطاقه عدوانيه او طاقه سلبيه وتعالى خليني اهمس في اذن كل اب وام كده ركز معايا لما اب وام يجيبوا لي ابنهم ويقولوا لي انه يا دكتور اصل عنده مشكله كذا انه عنيف لما بستبعد الاسباب العضويه واعرف ان المساله ليها اسباب تربويه في المقام الاول بسالهم سؤال بسيط جدا ايه رايكم لو الولد ده اتولد لاب وام تانيين وعايش في بيت تاني مع اب وام تانيين بينهم علاقه زوجيه مختلفه وبيعاملوه بطريقه مختلفه هل كان ممكن يبقى عنده نفس درجه العنف الكل الحقيقه بيكون صادق مع نفسه ويستبصر فجاه يقول لك لا صحيح لا كان ممكن يبقى طفل تاني كان ممكن يبقى بسلوك تاني فعلا ما كانش ممكن يبقى يبقى اذن ده سلوك مكتسب لما اتولد ما ما ما طلعش يعني اول ما بيتولد ما اخدش الممرضه بوكس يعني ولما اتولد ما طلعش يعني عنيف بقى. اه يبقى اذن ده كان مكتسب بهذا ال- الشكل يعني طبعا في اسباب احيانا عارف الرضاعه الطبيعيه لما بتقعد سنتين زي ما ربنا قال لنا والولدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه لما بيقعد سنتين بيقعد علشان الدفء والحب والاحتواء والتلامس ويعني ريحه الام وملمس الام وجسد الام ودفء الام و... لا يعني يعني الاشباع العاطفي من الرضاعه اكتر من الاشباع يعني ال- ال- المادي م? آه، فهنا انت وكأنك انت بتروض طاقات العنف والعدوان عند ال- الطفل لكن لما بيبقاش رضع ويبقى انفصل عن الام وللاسف راحت العمل وفي اجازه بس ثلاث شهور وسابته فبالتالي الطفل ما اخدش ولا حب ما فيش ولا ذره حب جواه طب انت منتظر من الطفل ده ايه؟ ما هيطلع عدوان يعني في اسباب بتبقى بهذا الشكل احنا لازم نشوف المساله بشكل كلي تمام يبقى لما نبحث عن الاسباب كلها سواء كانت اسباب عضويه او اسباب نفسيه عند الطفل يعني خلاص ما عندوش عنده احساس بنقص الثقه بالنفس فمش واثق من نفسه تماما لان حضرتك برمجت عقله بشكل سلبي حضرتك اللي غ- بتقول له غبي ومش فاهم وضعيف وكذاب وسارق ومجرم ومعتدي وعنيف خلاص انت انت هو شاف نفسه كده ما هو شاف نفسه من خلالك يعني هو الطفل بيقول لك هو انا حد هيعرفني اكتر من بابا وماما هم اللي عارفيني فبالتالي هم اللي ادوني الصفه وانا علقت اليافطه دي على صدري فبقيت انا العنيف زي ما وصفوني بهذا الشكل تمام يبقى كل دي اسباب يا جماعه بتخلي الطفل عنيف يبقى اول حاجه اذا عرف السبب بطل العجب لما اعرف الاسباب دي كلها ابدا اعالج الطفل العنيف يبقى اذا لما اجي ابدا بالزوجين جوه البيت يعني يعني عارف انت لما يكون البيت ده بالنسبه للطفل وكانه المطار اللي بينزل عليه وبيشحن منه طاقات حب وبعدين يرجع يطير وبعدين يرجع يحط في البيت فلما يكون البيت اللي بينزل فيه كله شوك وكله مطبات وكله مشاكل هيشحن ايه؟ هيشحن طاقه عدوان فيطلع بطاقه العدوان ال- يحمل من هنا ويروح يفرغ بره على اصحابه في المدرسه او على الناس او على كراسي الاتوبيس او على طوبه يرميها على ازاز او زباله في الشارع كل دي مظاهر من مظاهر العدوان بالمناسبه يعني تمام اذا دايما كنا بنقول ان افضل هديه يقدمها الاباء لابنائهم هي سعادتهم الزوجيه لما يشوف قدامه نموذج موديلنج نموذج ايجابي نموذج للتفاعل الانساني تفاعله هو العنف مش احد وسائل التفاعل هو بيتفاعل بس بشكل سلبي لكن لما يشوف قدامه نموذج وكان بيتفرج على فيلم يومي يومي 24 ساعه فيلم شغال يعني خلاص الاب والام هم بيتفاعلوا مع بعض تفاعل جيد في بيئه جيده بالتالي الطفل هيقلد بهذا الشكل انا قلت لك قبل كده انه الطفل بيبقى ثلاث سنين تيجي حضرتك تصلي تلاقيه بيصلي جنبك انت قلت له صلي لا هو بيقلد فبالتالي اي يعني حد يجي يقول لك والله الطفل بيشتم يا دكتور ما اعرفش منين هو انت جابه منين اه صحيح صحيح او بيضرب والدته آه طب جابه منين اه صحيح صحيح ما هو بيتقمص دور الاب بيتقمص دور الاب فانا الاب في غياب الاب فاللي بيعمله الاب معاك هعمله معاك بنفس الشكل طبعا يعني تمام او انه انت بتضربي آه، آه، اخوه فهو بالتالي بيتقمص دورك في انه بيضرب اخوه برضه او انه احيانا يبقى في عدوان على الاب يقتص ليك لما الاب مثلا ضربك او انه انت ظلمت الاب فهو بيضربك بيختص برضه للاب او ضربت اخوه فبيقتص لاخوه يبقى كل البيئه نفسها بيئه العنف هتولد حتما عنف يبقى اذا العلاقه بين الزوجين والمحيط البيئي نفسه خلاص لان هو يعني يعتبر البيئه الاسريه هي الرحم الثانيه بعد الرحم الاولى اللي بيولد من خلالها الطفل فاذا كان الاولى بيولد ميلاد بيولوجي فالثانيه بيولد ميلاد اجتماعي بعد كده ميلاد نفسي واحنا اللي بنشكل نفسيته واحنا اللي بنشكل الانسان او بنؤثر في الانسان داخل البيئه بهذا الشكل يعني طيب اه يبقى انا محتاج لازم يكون في ثواب عقاب هل جزاء الاحسان الا الاحسان وجزاء سيئه سيئه مثلها يبقى لازم يكون في ثواب عقاب كنت عملت حضرتك في برنامج كبسولات تربويه آه، البرنامج يعني بيذاع يوميا اكتر من مره الحقيقه وكل يوم بحلقه معينه آه، عملت لك حلقه للثواب والعقاب وعملت لك حلقه برضو كيف تعدل سلوك ابنك بنفس المسمى انا هقولها في دقيقتين لكن المفترض في حلقه كامله حوالي ساعه كيف تعدل سلوك ابنك ارجع للجزئيه دي على صفحه قناه الرحمه او على صفحتي على الفيسبوك بعنوان الدكتور صالح عبد- الدكتور الدكتور صالح عبد كده تمام كيف تعدل سلوك ابنك قلت لحضرتك هات ورقه وسطرها بالعرض كده وابدا الايام سبت حد الاثنين لغايه الجمعه وابدا السلوكيات الجيده وكل ما اعمل سلوك جيد اكتبه وتلكك يعني خد يا اول ما قلت له خد دي على طول و- وقعدنا ناكل فقلت له سم الله برافو سم الله ما أن- انت اللي قايل له لان في امهات تغيظ بصراحه تيجي تقول لي اقول لها اكتبي الكلام ده تقول لي دكتور اصله ما عملش حاجه حلوه ما عملش حاجه حلوه ليه هو صناعه صينيه ولا خلقه ربانيه ده لو صيني هيبقى في حاجات حلوه تمام اذا هتلكك واكتب انا كل الحاجات بحيث ان انا ادعم انا دلوقتي محتاج ان انا اديله تقبل ذات وتقدير ذات وثقه بالنفس مش قلنا دي احد الاسباب للعدوان تمام يبقى انا دل... اذا دلوقتي العدوان ليه خلفيه نفسيه معينه بتخلي الطفل هنا يعني عدواني شوف هنتحاور مع الطفل وهنفهم منه بس مبدئيا انا عايز يبقى في صعوبه عقاب علشان يعرف انه من امن العقوبه اساء الادب ويعرف انه في ثلاث اشارات اشاره حمراء وخضراء وصفراء بحيث انه اشاره حمراء يبقى stop زي ما انا دلوقتي جات لي الاشاره الحمراء وهعمل stop هاخد فاصل وهرجع لحضراتكم ازاي ان احنا نروض الطفل العنيف وازاي نحوله لطفل يعني مسالم جوه البيت علشان نشعر بالهدوء جوه البيت بتاعنا بعد الفاصل هنرجع ازاي نعالج عنف العنف لدى الاطفال او نعالج الطفل العنيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية كنت بتكلم مع حضراتكم في حلقة مهمة جدا بعنوان علاج الطفل العنيف وقلت لحضراتكم في أسباب كتيرة جدا بتخلي الطفل عنيف احنا قلنا أول حاجة عايزين البيئة تبقى جيدة علشان هي الرحم الثانية بعد الرحم الأولى اللي بيولد من خلال الطفل ميلاد اجتماعي وميلاد نفسي طيب العلاقة بين الزوجين تبقى جيدة احاول ان انا ادربه بقى على انه آه، آه، في اشاره حمراء واشاره خار- اشاره خضراء واشاره صفراء و- والحمراء دي ممنوعه وال- والخضراء متاح ممكن تمر السلوك ده يتنفذ مفيش مشكله لكن هو اللي بيبقى عنيف بيكسر كل الاشارات اي بيبقى كله عنده متاح ما عندوش اشاره حمراء تماما يعني كويس فبالتالي آه، لازم يكون في حدود يعني لازم نكون آه، طبعا الاول الحقيقه كنت برضو بكتب كده للام 50 60 سلوك كده الطفل المهذب الجميل وتقريهم له وكانك بتقري برمجه عقله اصل احنا م- يعني الحقيقه ما ما غرسناش في عقل الاطفال افكار عشان تتحول لسلوكيات انا بطلب منه سلوكيات وكانه اتولد راجل وكانه اتولد بعقل كبير ده اتولد بعقل طفل وجسم طفل فالمفترض ان انا اغرس فيه الافكار الاول والمفترض انه ما ينفعش اي اب وام يضربوا او يعاقبوا طفلهم من غير ما يسالوا نفسهم يعني او من غير ما يغرسوا في الطفل الاول الافكار وده التربيه الايجابيه لان انا اكتر سؤال بيجي لي الناس تيجي تقول لي يا دكتور قول لي اعاقبه ازاي يا ست اساليني الاول قولي لي اعمل ايه علشان اقلل اخطائه علشان اقلل العقاب اقلل اخطائه مش امنع اخطائه ده طفل ده عمرك ما مشيت الا اذا كنت وقعت وقمت فطفل لازم هي- برضه هيخطا ده طبيعي جدا علشان يتعلم في تعلم بالمحاوله والخطا وفي تعلم بالاستبصار وفي تعلم بالنمذجه والى اخره طيب يبقى التوبه العقاب قلت لحضرتك هتجيب جدول كده ورقه بالعرض كده وهتكتب الايام وبعدين هتكتب السلوكات الجيده وتتلكك اي سلوك حلو بيكتبه علشان تديله تقبل ذات وتقدير ذات والثقه بالنفس اكتر منه هنعدل سلوك العنف يعني وبعدين الثواب مع كل سلوك حلو هتديله نص جنيه او على حسب قدرتك يعني والسلوكيات السيئه اتفق معايا ان احنا لما كل ما هتعمل سلوك ايجابي هتاخد نجمه كل نجمه بنص جنيه وكل ما هتاخد تعمل سلوك سيء هكتبه لك اتفق معايا على كده وهتاخد علامه X في العقاب في الجدول الخانه اللي بعد كده العمود اللي بعد كده وكل علامه X هتنقص نص جنيه وفي الاخر خالص بابا هيجي يمضي معنى كده انه ايه احيانا يعني آه، آه، وده اللي بيحصل آه، كتير يعني انه الاب ممكن يبقى عنيف جوه البيت سواء بيضرب الام او بيشتم الام او بيضرب الاولاد سواء الولد ده او غيره وبالتالي آه، الاب يخرج والابن ينتقم زي ما قلت لك بيلعب دور الزوج مع الام بيعمل نفس الكلام وفي نفس الوقت بينتقم من اخوه الصغير ما هو الكبير بيضرب الصغير ده قانون بيتنا احنا قانون بيتنا اساسا كله بالايد مفيش بالكلام مفيش بالحوار بهذا الشفاء احنا متعودين على قانون البيت فده اللي انا عرفته انا ما عرفتش حاجه تانية بصراحه انا نشات هنا واتولدت هنا وترعرعت هنا وعرفت النموذج ده فانا بالتالي ما تلومنيش انا ما عرفتش غيره انت عرفتني غيره انت ما عرفتنيش غيره فبالتالي انا بعمل ده طيب احيانا الاب زي ما بقول دايما الام ارضيه والاب سقف فبالتالي السقف ده يخلي الولد ما ينطحش ال- الولد يقف عند حد معين يعني لما الاب بيخرج الولد بيبقى عنيف زياده الامهات بتقول لي كده وبالتالي لما بنيجي نسجل وكأن الابن عارف اي فكرة اي فعل يسبقه فكر فهو قبل ما يعمل سلوك عنيف عارف ان بابا هيجي يمضي على الجدول بالليل حاجة تانية الامهات بتيجي تقول لي يا دكتور ان الاب مش مسؤول عن التربيه معايا وانا شايل هم المذاكره وشايل هم التربيه وشايل هم كل حاجه ويجي بالليل تعبان مش عايز اي صوت مش عايز اي حاجه والولد يكون ايه ما شاء الله يعني استنفذ كل طاقاته وبقى هادي فيقول لهم الواد هادي انت اللي مجنونه الواد زي الفل اهو تمام آه لا انا بقول بقى لل... للام وللاب ربنا يكون في عونك انا عارف انه ده حل الدنيا لكن آه يعني يعني هو الحقيقه برضو انه افضل الاوقات وقت تنفقه على ابنك وافضل الدراهم درهم تنفقه على ابنك وعلى اهلك يعني ف... فلو عندك وقت تقعده ده ممتاز ما عندكش انا بقول لك على الاقل خالص هنخلي القعده تبقى كيفيه مش كميه ان شاء الله يا عم خمس دقائق خمس دقائق تيجي تمضي تمضي بس على الورق دي على الورق ده لانه في ورق كتير يعني هو في بس خلينا دلوقتي على الورقه بتاعه السلوكيات بهذا الشكل يبقى اذا ابنك حضرتك عايش جوه ابنك طول اليوم بره منك انت بره طول اليوم حتى لو حضرتك مسافر بره نفس القصه برضو الام هتكتب وبتيجي عن طريق الويب كام عن طريق الكاميرا وعن طريق التليفون او ما شابه وتقول له والله ده عمل كذا وكذا يبقى اذا يبقى كده في رقابه كده في رقابه كده في قوانين كده في اشاره حمراء كده في تأس يمنع العنف ويمنع العدوان لدى يعني الابن ده مهم جدا الام تمضي الاب يمضي والولد يمضي بهذا الشكل بحيث انه يعرف الحاجات الحلوه اللي عملها ايه والحاجات الوحشه اللي عملها ايه دايما بنقول الجدول ده اربع اسابيع خلي اول اسبوعين بلاش نكتب حاجه سلبيه خالص ليه يا دكتور ده احنا معلش عشان انا بس الاول عايز يعني اخليه يشوف نفسه بشكل مختلف لان هو العدوان اللي استدمجه او استدخله جواه بيخرجه فبالتالي لما هو يحس ان هو محبوب ومتقبل ومقدر يثق في نفسه فيبدا هو يتحكم في عدوانه ويبدا يحس ان هو كويس ومش محتاج دخل طاقه حب فيخرج طاقه حب بدل ما الاول كان بدخل طاقه عدوان انا محتاج بس ده في المقام الاول بعد الاسبوعين التانيين هبدا اكتب بس اكتب كلام ايه خفيف طيب هو المفترض ربنا خلق اللسان تمام والاذن من وظائفهم ان احنا نتحاور وده التعامل بين البشر لما يكون التعامل بين الدول ما فيش حوار بيبقى في حرب وهكذا مع الطفل برضه طالما ما فيش حوار حتما هيكون في حرب حتما هيكون في استخدام العنف حتما هيكون استخدام القوة حتما هيكون استخدام الايدي بهذا الشكل اذا معنى كده انه انا محتاج اقعد مع الطفل محتاج اسمعه الاطفال يا جماعة زي ما قلت لك اذكى مما نتصور وهو انسان مش خشبة قاعد في البيت وحاسس انه مش شايف حاجه لا بالعكس ده قاري كل حاجه وشايف كل حاجه ده حضرتك اللي مش واخد بالك انه شايف بهذا الشكل وبالتالي تتحاور معاه شوف عوامل الكبت اللي ولدت العدوان شوف احساسه بالظلم انه حاسس انه مفضل اخوه مفضل عليه حاسس انه بيتضرب في المدرسه فبالتالي حاسس بالضعف بقى عنيف على اخوه الصغير بيخلص طاره يعني في اي حد حاسس انه بيقول لك والله انا تعبت من العنف اللي جوه البيت وخناقكم مع بعض ولا انت خايف الطفل يتكلم معاك فيحرجك معلش لا لازم تتكلم مع الطفل العنيف بهدوء عشان تدربه حتى على نموذج الحوار نموذج الحوار ويا ريت يعني الاب والام جزء من الحوار اللي يعملوه مع بعض خلاص يكون علشان الجزئيه دي علشان يعلموا الابن الحوار علشان يعلموه مناقشه اي موضوع علشان يعلموه التفكير علشان يعلموه التفكير الابداعي والابتكاري كمان عشان يعلموه انه ما بيكونش فيه one way طريق واحد اللي هو طريق العنف لا في طرق بديله ان احنا ممكن نقعد نتكلم ونحل المشكله اذا لما هتتكلم مع ابنك الحوار موصل جيد لحراره الحب هيحس بتقبله وتقديره لان حضرتك وفرت من وقتك وقعدت معاه واحترمته وقدرته فبالتالي هو هيقدر حضرتك ويقدر نفسه وبعدين يقدر الناس من بعده مش هيضربهم مش هيعتدي عليهم لانه بيقدرهم لانه حاسس انه مقدر دلوقتي طيب الحوار هيخلي كل مشاعره المكبوتة يتم تفريغها التنفيذ الانفعالي زي ما قلت للأطفال زي ما قلت للكبار برضو في الحلقتين السابقتين اللي هو تدريبات عملية للتخلص من العصبية وازاي نتخلص احنا يا كبار يا أب وأم من العصبية وننفس عن انفعالاتنا بدل ما يعني تطلع على الأولاد خلاص وكتير بيحصل كده انه الحقيقه انه الزوجه الزوج بيعامل الزوجه بشكل يعني عنيف شويه فهي بتسقط عنفها وعدوانها على الطفل كله بيصب على الاضعف منه خلص طارك في اللي جارك وكانها ما قدرتش على ال... بتتشطر على ال... فمحتاجين نستبصر محتاجين ناخد بالنا احنا آه علشان كده يعني كان كان في برنامج فن السعاده الزوجيه ان شاء الله هيبقى قريب في كبسولات السعاده الزوجيه برضو علشان انا يهمني بس انه انه الزوج والزوجه يبقوا متوافقين علشان الزوجة ما تتحملش ب- بطاقات سلبية وتحس انها مكبوتة جدا جدا ومش طايقة الولد مش طايقة تتحاور معاه اصلا مش طايقة هي مش قادرة تدي حب لما اجي اتكلم عن الحب هي مش قادرة تدي حب لانها مش قا- مش واخدة حب فبالتالي يعني السعادة الزوجية قبل يعني آه، تربية ال- الابناء يعني هتفرغ الشحنات العدونيه المكبوته زي ما قلت لحضرتك ويبقى الحوار بهدوء وبدون آه، آه، انفعال هتسمع الطفل كويس قوي مجرد انه هيتكلم بس كده مجرد يتكلم هيحس ان هو فرغ طاقاته الشحنات العدونيه اللي موجوده جواه وهتفهم حضرتك وهتلبي له ال- الرغبه او آه، طالب حاجه ومش جايه وبالتالي هو عنيف لانه حاسس بالحرمان يا ريت يكون الحوار في مكان خارج المكان آه، آه، اللي اللي فيه العنف او فيه المشحون بطاقه سلبيه يعني نخرج بره البيت يكون في حديقه يكون في جو مختلف حتى هو هيشوفك بشكل مختلف يعني هيكتشفك هيعيد اكتشافك هيشوف ايه ده ده بابا ساكت اهو هادي وبيلعب وبيتحاور وبيتكلم بشكل هادي وهو ماما في بيئه تانية اه اه اه يعني لما بنخرج بعيدا عن الطاقه السلبيه ونخرج في مكان جو مفتوح ده حتى بيسمو بالروح بيسمو بالروح وفي نفس الوقت مريح للنفس وهنشعر بهدوء وهنفصل يعني عن ال- عن الاستمرار بقى في المعترك ده خلاص الحياة الم- اللي فيه الضغط هنخرج بره الحيز ده وهنخرج بره يعني آه على النيل على بحر على آه يعني شوف مساحة واسعة قدامك مساحة واسعة في حديقة في غير كل ده بيخلي الطفل يعني ايه نفسيته تبقى وكأنها خضرة يعني تخضر يعني عارف انت في نماء في حب في آه، عطف في آه، آه، تحس انه يعني شخصيته اصبحت مورقه ما اصبحش فيه جفاف آه، خريفي يعني لا اصبح وكانه شخص ربيعي يعني هتحس انه و- و- طالما الشخص يعني بقى اصبح مورق بال- بالاخلاق او بال- بالهدوء او بالتسامح او بالحب هتلاقي شجره يعني تخرج ثمار يانعه كلام حلو وتصرفات حلوه وافكار حلوه بهذا ال- الشكل يعني ال- بس لما تح- تحاور طفلك حاوره باحترام يعني يعني حاوره ب- وكانك بتحاور حد كبير يعني آه، تخيل انه مديرك مع- معلش يعني اسمح لي اقول لك كده يعني مش مجرد طفل مديرك مش هتعرف تبص في جورنال وانت بتحاوره مش هتعرف تبص في التلفزيون وانت بتحاوره مش هتعرف تفتح الفيس وانت بتحاوره مش آه، هيحاورك آه، آه، وانت وهو برضه ما يكونش انت بتكلمه بس للتلفزيون يعني لازم تكون انتم قاعدين يا سلام لو في اللمسه الحنيه اللمس موصل جاد لحراره الحب برضه او بتربط على كتفه نظر في النظر قاعدين جنب بعض مش بتتحاور معاه وانت واقف وهو قاعد كالمدرس او انت قاعد وهو واقف كالمحا... كالقاضي او الوكيل النيابه لا قعدت اب مع ابنه وانتم او ام مع بنتها او ابنها وانتم قاعدين بتتحاوروا هنا هيخرج من القعده وكانه تم التفريغ عارفه حضرتك حضرتك كأم لما بتحس انك ارتحت بعد الحوار مع الزوج هو كده هي نفس الفكره مجرد ما تقعدي تخرجي الانفعالات نفس القصه للطفل طيب اللعب انجح اسلوب علاجي غالبا انجح اسلوب يعني اسلوب علاج في علاج السلوك ال- العنيف لانه آه، من خلال اللعبه ح- خاصه الاطفال اللي هم ايه يعني آه، سن ثلاثة واربعة وخمسة وستة بيبقى خيال الطفل عالي جدا فلما يبقى فيه لعبه انا بقول دايما الموضوع المعبري لما يكون مثلا البنت عروسه او الولد دبدوب فهو يستعيض بالدبدوب عن الام فهيلعب دور الطفل والدبدوب الام بهذا الشكل آه، فيفرغ كل طاقاته في الدبدوب مش في الام مش في الاخرين في اللعبه تمام وفي نفس الوقت يبقى هو الام يلعب دور الام على المستوى المتخيل يعني والدبدوب ده الطفل فيشوف حت- حضرتك اقري العلاقه بينك وبينه من خلال اللعب ده هيرمي الدبدوب ولا هيبوسه ولا هيحضنه ولا هيقعده على البوتي ولا هيحاول ينضفه ولا هيتحاور معاه ولا هيزعق فيه ولا شوفي كده واقري طريقه تعاملك لان ربما حضرتك مش واخده بالك لان نفسك التي بين جنبيك هي ابعد لا- شيء- الاشياء اليك فمن خلال تعامله مع اللعبه بيكسرها بيرميها كل ده على الاقل هنشخص من خلاله برضه حتى درجه ال- العنف يعني ال- اللعب برضو بين الافراد الاسره او اللعب الاب مع الابن او الام مع البنت برضو او الابن هيخلق جو من التفاعل الاسري الجميل يعني عشان كده لعبوا اولادكم ابناء سبع خاصه ما قبل سبعه بتبقى مرحله حركه فمحتاجه اساسا آه، لعب يعني حتى اللعب للولد هيعلمه قوانين الحياه هيعلمه التعاون هيعلمه التنافس هيعلمه آه، انه مره هيغلب ومره هيتغلب لانه في طفل بقى عنيف لانه كان مدلل وما كانش آه، عنده يعني كان دايما بيغلب دايما بيغلب الاب والام دايما هو اللي بيقود دايما هو السيد هم العبد دايما هو اللي بيحرك البيت دايما هو بيطلب كل حاجه بتتنفذ فبالتالي ما تعلمش الاحباط فبالتالي اقل حد اي اي عقبه هتقف قدامه هيزيلها اي اشاره حمراء هيكسرها ولما يكبر هيبقى كده بالمناسبه يعني لكن احنا عايزين النهارده نعالج الطفل العنيف وبالتالي لما هنلعب معاه هنعلمه انه في مره بيغلب ومره بيتغلب هيتغاظ في الاول لكن مش هيبقى مع شخص مش هيروح يضرب الشخص لكن هيتعلم انه الدنيا كده في مرة انت هيبقى كويس ومرة مش كويس مرة هتنفذ لك رغبة ومرة مش هتنفذ لك رغبة لكن كل رغبته ملباه هيخرج بره البيت الحياة كلها مش ام واب فبالتالي هيبقى حاسس بعقبات فبالتالي هيكسر في الاخر ولو ما قدرش يكسر في الاخر هيكسر في نفسه وتكسير النفس ده الاكتئاب يا جماعة يعني ممكن يبقى في عدوان على الذات بالاكتئاب واقصى درجات العدوان على الذات الانتحار ما هي نفس القصة ان العدوان ما قدرش يخرجه لبره فدخله لجوه بهذا الشكل فلما يتعلم المكسب والخسارة ويتعلم التخطيط ويتعلم التفكير ويتعلم يعني تحمل الإحباط بعد كده لما تعترضوا بعض المواقف أو ما نقدرش نلبي له رغبة هو اتدرب من خلال اللعب على تحمل الإحباط وتحمل الخسارة وفي نفس الوقت لما يفرح يفرح بهدوء ما يغيظش اخواته ولما يتهزم برضه يبقى عنده ثبات انفعالي ما ينهارش يعني ويحزن ويعيط ويدبب في الأرض وبتاع لا خلاص من خلال اللعب هو فاز وخسر وفاز وخسر وزي ما قلت لك اتعلم التخطيط والتفكير والابداع وتحمل الاحباط فده اللعب افضل ربما الاساليب العلاجيه للتخلص من العنف خاصه لو يعني هلعبه لعبه جودو كاراتيه كونغ فو سؤال هل يا دكتور الالعاب دي مش ممكن تزود العنف عنده اولا ممكن يكون طفل اتعلم كده وفعلا بقى عنيف لان عنده اضطراب عضوي في المقام الاول او عنده مشكلات نفسيه او اتعلم ده علشان ياخد حقه فعلا ان في اعتداء عليه فده ممكن يتعلم ده ويبقى عنيف لكن بعد ما هعالج الكلام ده كله ده هيبقى جزء من منظومه العلاجيه هيبقى برضه لو هو لعب كاراتيه بالعكس ده ممكن يكون في طفل بيعتدي عليه فيوم ما هو يلعب كاراتيه لانه ممكن هو يعتدي ك ك يعني ايه آه عارف انت العدوان العدوان سواء عدوان مضاد خلاص او انه افضل وسيله للدفاع الهجوم هو بيهاجم بدل ما يدافع يعني لانه حاسس بعجزه وضعفه ونقصه سواء والكاراتيه هيعوض الحركات يعني حركات التكتيكيه هتعوض ضعف او نقص الثقه بالنفس وهو لما يلعب كاراتيه او يلعب كونغ فو او جودو بتاع مجرد انه هيبقى البدله ويتصور بيها ويكسب الثقه بالنفس ويشيع قدام الاولاد ان انا بلعب كاراتيه وان انا واصل للمستوى كذا او لل وعارف كتات ومعايا الحزام اللي لونه كذا وبتاع كل ده هيديله هو ثقه بالنفس وهيعمل اطار حواليه يعني خدوا بالكم بلعب كاراتيه فاهم انت فاهم اللي كنت بتضربني دلوقتي بلعب كاراتيه دلوقتي انا بقيت حد تاني فبالتالي ده هيقلل العنف خاصه انه هيبقى عارف انه الكاراتيه او الالعاب الدفاع عن النفس ليها اخلاقيات ليها اخلاقيات بحيث انه يعني بستخدمه للدفاع عن النفس بهذا الشكل واعلمه يعني انه برضه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا ان الله يحب المعتدين يعني دايما اكد له ان الله يحب المعتدين واكتبها له على ورقه كده وحطها له لا ده ربنا ما بيحبش المعتدين بهذا الشكل لكن رد العدوان ما فيش مشكله طبعا انا عايزه يمارس هواياته الرسم بيفرغ الطاقه العدوانيه يا جماعه الرسم بيفرغ الطاقه العدوانيه التلوين وكانه بيعيد تلوين نفسه بالوان مختلفه بدل اللون الاسود اللي جواه وكانه التلوين بيعيد تلوين نفسيته بدل اللون الاسود اللي جواه لان اللون الاسود اللي جواه ده بيخرج على هيئه حقد وحسد وغيره وضرب وعنف وعدوان على الاخرين لكن لما يكون جواه الوان مختلفه لون اخضر ولون سماوي والى اخره كل ده حي يعني ايه يصلح نفسيته وفي نفس الوقت اي هوايه بقى يعني هوايه انشاد مثلا هوايه شعر هوايه كتابه هوايه قصه هوايه يعني خروج لمعسكرات هوايه كره قدم هواية لعب جماعي اللعب الجماعي برضه يروضه يعني يخليه عارف انه لا في قوانين للعبة زي قوانين لعبة الحياة بشكل عام يعني كل دي يعني يعني حتى الكتابة وحتى الرسم بينقل الطاقة العدوانية زي ما قلت لحضرتك على الورق يعني ممكن تجمع كل رسوماته وتعمل له معرض جميل وده يثق في نفسه ويقدر ذاته ويحس بانه انجز يعني والمعرض ده ممكن كمان تحطه له على الكمبيوتر وتسميه معرض الطفل العبقري مثلا وتسميه احمد العبقري بهذا الشكل يعني كل ده هيثق في نفسه يعني المهم ان الهوايات كلها هتحول مسارات الطاقة العدوانية الكراهية والغل والحسد والغيرة والبغضاء الى مسارات للطاقة الايجابية فهتخرج هلقة حب وتسامح وتفاعل إيجابي مع الآخرين وإبداع بشكل عام لا شك أن الحب برضه آه يعني الحب أحسن دواء يعني خليني برضه أقول لك أنه آه لما زي ما قلت لك هتغرس حب هيخرج حب لما هتغرس عدوان هيخرج ايه عدوان ده اساسا آه اساسي يعني يعني دائما وابدا آه بقول انه الملاحظة العامة ان القسم المشترك الاعظم من كل الاضطرابات النفسية او الاضطرابات السلوكية للاولاد فقد الحب وكل ال- السمات الجميلة والابداع وال- والطاقات الايجابية والانسان السعيد وكذا كده بتلاقي الحب يبقى اذا لو فقد الحب هتلاقي فيه مشكلات تصل احيانا لل- للادمان كل مشكلات الايه ال- الاطفال يعني يوم ما الطفل يحب يعني يشعر بحب والديه هيشعر بالسعاده هيشحن طاقات حب الحب هيخليه يتصالح مع نفسه هيخليه يتصالح مع نفسه هيخليه يشعر بالسلام الداخلي فمش هيبقى في حاله عراق داخلي ولا حرب داخليه ولا صراع داخلي هيخرج المعركة الداخلية دي على ال- الآخرين يعني يبقى إذن برنامج الحب برضه عندك آد الأيام وعندك اكتب آد الأيام سبت حد لغاية الجمعة وعندك بقى إيه نظرة حب بسمة حب كلمة حب لقمة حب قبلة حب لمسة حب حضن حب هدية دل على الحب برنامج السوماني ده على طول وحضرتك يوميا آه، كان في آه، آه، لقمة حب يعني آه، عصير مثلا او شوكولاتايه مثلا او اي حاجة اديتها له واحنا بناكل واحنا بناكل كل الاب يضع اللقمة في في زوجته له بها صدقة يعني والام تعمل نفس الفعل بهذا الشكل يعني يبقى دي لقمة حب لمسة حب حضن حب هدية حب يعني كل كلمة حب بهذا الشكل بدل ما كلام عدواني لا اقول كلام حب علشان يتشحن بالحب يعني احنا بنقول م- مدمر عدواني مخرب عنيف طب ليه ما نقولش مسالم طيب حنون شفوق آه يعني آه آه آه، محب للآخرين آه يعني آه آه، في إيثار وإن كان الطفل مش هيفهم المعنى ده قوي لكن بيحب أخوه بيحب أخته وليه ما اكتبش الكلام ده في لوحة واركز على الإيجابيات بتاعته واكتبها كلها كل إيجابياته اكتبها هو عنيف آه، هكتب مسالم في النص كده عنيد هكتب مطيع آه، بيكذب آه، يعني آه، صادق آه، بيسرق امين آه، وهكذا مش نظيف اكتب نظيف آه، و- و- اكتب كل الصفات دي بهذا الشكل عشان يشوف نفسه بشكل ايجابي وكانك بتعيد برمجه عقله الباطن كل ما يشوف اللوحه وكل ما تقراها له كل ما يشوف نفسه بشكل مختلف ال- زي ما قلت لحضرتك الخروج وال- والتنزه للطفل كل فترة يفرغ الطاقات العدوانية اللي موجودة آه، عنده يعني محتاج ان انا اغرس الثقة بالنفس جواه علشان ما يحسش بالنقص او العجز فيبقى عدواني على الاخرين من خلال التركيز على ايجابياته انجازاته شهاداته لل- لل- الشهادات الايجابية اللي عنده آه، رسوماته اللي هو آه، عملها شهادات التقدير اللي اخدها كل ده المفروض ان انا محتاج اعمل لوحة كبيرة واكتب الكلام ده يعني وكنت عامل حلقة برضه كيف ترفع تقدير الذات لدى ابنك وتقدير الذات لما يكون مرتاح هيقلل العدوان ارجع للحلقة برضو على صفحة الفيس لقناة الرحمة او موقع قناة الرحمة وصفحة الفيس آه، بتاعتي باسم الدكتور صالح عبد الكريم طيب لما عايز برضو اخلص الطفل من ال- العدوان هو لما هيفرغ ال- ال- يعني هيت- من خلال الكتابة او من خلال الرسم او من خلال اللعب او من خلال الحب او من خلال الحوار ومن خلال السلوك التوكيدي يعني ايه سلوك توكيدي دي سمة ايجابية بين آه، سمتين سلبيتين اللي هو السلوك العدوان اللي بنتكلم عنه او العنف والسلبي السلوك السلبي السلوك الع- ال- التأكيدي تأكيد الذات انه دربه على انه يعبر عن مشاعره ولا في اسد واحد والباقي فران وما فيش حد ينفع يعبر عن ما ينفعش يشكي ما ينفعش يقول اي حاجة دايما هو ال... اه يبقى يعبر عن مشاعره ويعبر عن افكاره ويعبر عن رغباته ويعبر عن احتياجاته بهذا الشيء يعبر عن صراعاته ما يمكن في مشكلة جواه مشكلة في المدرسة مشكلة من حضرتك مشكلة من الأم مشكلة بينه وبين إخواته كل الكلام ده خلاص محتاج من خلال السلوك التأكيدي إنه يعبر عن مشاعره وكأنه بيخرج كل الران أو بيخرج كل يعني النقاط السوداء اللي بتبقى في الصفحة البيضاء على القلب فبيخرج كل طاقات العب الحب يعني طاقات العدوان أول بأول على طول على طول فمكانها هيبقى فيه طاقات حب حتما يعني ادربه على مهارات التواصل بينه وبين الاخرين من اول ما يعني آه، تبسمك في وجع اخيك صدقه فخليك مبتسم في وجه الاخر بدءا من والدك والدتك واخواتك واصحابك بهذا الشكل الا ادلكم علشان سالتهم تحببتم افشوا السلامه بينكم فسلم بق سلم بيه ال- الايد يحاول قدر المستطاع انه ينظر في عين ال- اللي قدامه لما الاخر يتكلم هو آه، يسكت يكون في آه، احترام لافكار الاخرين ومشاعرهم آه، يكون آه، ادربه على احترام الكبير والعطف على الصغير محتاج انه لازم يكون في قصص عن التسامح لازم اقرا للطفل العنيف قصص عن التسامح والحب والعفو عند المقدرة احنا تراثنا الاسلامي ما شاء الله مليء بكل يعني القصص دي او حتى قصص من تأليف حضرتك يعني نعمل البرنامج ده كله وتعيد حضرتك تسمعي الحلقة وما تبقيش بخيلة يعني ممكن تخلي حد تاني يسمعها وهي غالبا بتعاد يعني الساعة 2 ونص ليلة السبت برضه علشان يعني نحول الطفل العنيف الى طفل مسالم وطفل طيب ف يعني ينفع نفسه الأول وبعدين ينفعنا الآن ومستقبلا جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء رسالة فليحفظ كل أنجال جالسهم ناقشهم واسمع من كل وارقب أحوال